الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار في هذه الليلة ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة ومن المقبولين آمين طرحت على حضراتكم سؤالا أمس عن لقب لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو سيدنا سفينة فمن هو الصحابي الملقب بسفينة أخونا اللي في الآخر خالص حضرتك من مهران ابن عبد الرحمن قول تاني كده مين مهران وصل يا مولانا امبارح في اخ قلنا له وصله الكتاب قال ما الكتاب ما جاليش امبارح ما اعرفش يبدو ان في دوامه في النص كده بتشفط صلى على المصطفى طب حد حد عنده اجابه يعني يصوب اجابه الاخ اخونا مهران بن من فاروق فاروق فاروخ فاروح هكذا خد وصل لأخوك صلوا على المصطفى اجلس بقى طب حد عنده حاجة تاني حد عنده اضافة تاني قول اخونا ومساهم نازل ايه قيس ابن من قيس ابن ما فندق ما ماسنة ماسنة طب هات هات. امسك وصل صلوا على المصطفى نازل بقى دي الصحابي الذي سنتحدث عنه في هذه الدقائق المعدودات هو سيدنا سفينة من هو سفينة سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لأم سلمة فأعتقت واشترطت عليه أن يعمل خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش عبد تملكه زوجة النبي أم سلمة قالت سأعتقك سأحررك على شرط قال ما هو قالت أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش فقال لها رضي الله عنه وإن لم تشترطي علي فلن أفارق رسول الله ما عشت ده شرط لي أن أخدم مين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو هو ابو عبد الرحمن مش ابن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن دي كنية زي ابو محمد ابو عباس ابو فاطمة كنية مش اسمه كنيته ابو عبد الرحمن مهران مهران وقيل رومان وقيل قيس كل هذا ورد يبقى هو مهران وقال بعض أهل العلم اسمه رومان وقال بعض أهل العلم اسمه إيه قيس لقبه سفينة لماذا لقب مهران بسفينة روى الإمام أحمد في المسند وأبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم رحمه الله تعالى ووافقه الذهبي قال سعد بن جمعان سألت سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لقبك النبي بسفينة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليه متاعهم فقال لي ابسط رداءك هات حاجة زي الملاية ابسطها ابسط رداءك قال ففعلت قال فجعل أمتعتهم فيه ثم قال احملها احملها قال فحملوه علي ثم قال النبي احمل فإنما أنت سفينة انت سفينتنا في السفرية دي احمل قال فحملته فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي صلت على الرسول اللي معاه شنطة زيادة واللي معاه مش عايز هات حط حط حط قومة كبيرة كده عايزة جمل أو جملين يشيلوها النبي قال له شيل أشيل إزاي قال له شيل أنا بقول لك شيل فحملها كأنما حمل ريشة بقول لك لو المتاع ده كانت حمولة جمل أو جملين أو أربع جمال أو سبعة ما ثقل عليه من يوم هتسمى إيه شفيع وغلب لقبه على اسمه كما غلبت كنية الصديق على اسمه أبو بكر اسمه إيه عبد الله بن إيه عثمان كم واحد يعرف ان ده اسمه ابو هريرة اسمه ايه عبد الرحمن ابن صخر كم مسلم يعرف كده برضو مهران او رومان او قيس هذا غلب على اسمه لقبه فهو سفين من الطرائف التي ذكرها المزي في تهذيب الكمال وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع قال قال محمد بن المنكدر قال سفينة خرجت فركبت سفينة خرج سفينة فركب ايه سفينة مركب فغرقت بهم فدفعه الموج الى الساحل فلما قام وجد أسدا ده بقى اللي قام من حفرة وقع في ايه ضحضيرة شاف الموت بعينيه في البحر ربنا نجاه لسه بيقوم لقى أسد مستنيه أسد بيزقر يرج المكان قال فقلت له يا أبا الحارث من كنا الأسد أبو الحارث الأسد كنيته إيه أبو الحارث والجمل كنيته إيه أبو أيوب ده كل موجود في كتب العلم العرب يسموا الجمل كده يكنوه كده والأسد زي ما قلت كتير له أكتر من 30 اسم اسمه الأسد والليث والقصورة والضرغام والغضنفر ماشي يا غضنفر والسبع والورد والبيهس وحفص وأسامة ايه كمان حنبسة عنبسة 30 اسم يعني وكل اسم بيطلق على الأسد إذا كان له وصف معين فالأسد لا يسمى قصورة إلا إذا كان هائجا جائعا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة يجري جعان طيب قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهدأ الأسد ودلني على الطريق فلما استويت قائما ومشيت هم هم بصوته كأنه يودعني فظننت أنه يعني السلام الله أكبر الأسد لما قال له أنا من أصحاب النبي أفهمه الله فهذا والحديث رواه المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير احنا ما بنقولش قال الراوي احنا مش في الصنف ده لازم نتحقق من كل حرف هذا وقعد يزقه يدل على اول الطريق فلما قام همهم زعر كان يقول له ايه مع السلامة قال فظننت انه يسلم وصدق رسول الله عندما قال احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ كلكم يعرف قصة أبي الحسن الزاهد مع ابن طولون والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية أبو الحسن الزاهد ابن طولون حبسه وابن طولون بدأ حكمه بالظلم لكنه اهتدى وأصلح فيما بقي من عمره والحسنات يذهبن السيئات وإنما الأعمال بالخواتيم اللهم أحسن خواتيمنا يا رب فجاب أبو الحسن وحطه في السجن وقال دخلوا عليه أسد جائع ففعل وبعد ساعة نظر ابن طولون من كوة الباب قال زمان دلوقتي الأسد يعني حي حاطط الريش في ناحية وبيت اللوح في ناحية وشغال في الكوارع دلوقتي بص كده لقى الأسد قاعد بجوار هذا الإمام فعجب قال أخرجوه يا هذا ألم تخف من صولة الأسد قال أبدا خفت من أمر واحد قال ما هو قال تفكرت لو أصابني من لعاب الأسد هل هذا يبطل صلاتي أم لا وأول ما الأسد دخل الثاني دخل في الصلاة فالأسد لفين لفتين وقعد زي القطة الثاني مشغول بإيه لو لعاب جه عليا يبقى نجس ثيابي وتبقى الصلاة بطلة ولا لا احفظ الله يحفظك فعهد عمر بن عبد العزيز كانت الذئاب ترعى بين الغنم شوف الدي... الديابة بطلت تاكل غنم عجب الرعاة قالوا أصلح الأمير ما بينه وبين الله فأصلح الله العداوة التي بين الذئب والغنم بل في آخر الزمان عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام والحديث صحيح ترعى الأسود مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبية بالحيات والثعابين أكرر الحديث صحيح قال إن في لما ينجي المسيح عليه السلام في آخر الزمان كتابع للنبي محمد كناصر لدين النبي محمد لن يبقى على الأرض كفر يقاتل ولا يقبل إلا الإسلام فيش جزية خلاص وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض احفظ الله يحفظ هذا الذي حصل لسفينة في المرة الأولى والثانية يعتبر كرامة من كرامات الأولياء واحد يشيل حمول السبع جمال وهو ما عندوش إمكانية بدنية ده إنسان عادي بكرامة ده أمر خارق واحد يكلم الأسد والأسد يفهمه يمنه ده أمر خارق هذه كرامة فما الفارق بين القا... الكرامة والمعجزة والسحر وخوارق العادات الكرامة والمعجزة من خوارق العادات غير أن المعجزات يؤيد بها الأنبياء كبرهان على أنهم رسل الله إذا الخوارق اللي الرسل بيجيبوها من عند الله دي اسمها إيه معجزة خد بالك معجزات النبي محمد فوق الألف معجزة فوق الألف وكل نبي رزق بمعجزة رزق النبي من جنسها ما هو أعظم منها ازاي سيدنا سليمان كان بيركب الريح غدوها شهر ورواحها ايه شهر النبي ركب البراق هو اعظم من ركوب الريح صح ده البراق ده بيضع قدمه عند منتهى طرفه يعني هو خدها من مكة لفلسطين في خطوة او اتنين شوف عينيه بتجيب لحد فين تمكينه الخطوة كده على مدد الشوف ده اعظم من الريح ده رقة طلع السماء ورجع لها فرشته دافية يبقى هذه أعظم من معجزة سليمان عليه السلام ايه كمان يعني سيدنا موسى نبع الماء من الحجر نبع منه ما سقى بني إسرائيل مش كده مية طلعت الحجر ضربوا بالعصاية طلع مية طب اللي أبلغ من كده ان النبي في غزوه تبوك يقول لهم لموا الميه اللي عندكم يلموا كوبايه ميه اللي فاضله ولا حاجه يتوضا بها ويحط ايده فيما بقي من ماء فينبع الماء من بين اصبعيه الماء تفور من بين صوابعه الجيش كله يشرب وكل الدواب تشرب ويحملوا معاهم ميه ايهما اعظم في الاعجاز خروج الماء من الحجر أم خروجه من بين العظم والدم والجلد واللحم ده أعظم سيدنا عيسى كان بيبرئ الأعمى أما سيدنا محمد جاله قتادة في غزوة أحد عينه خارجة قدامه خارجة سايحة كده ردها له بإيديه بكلمة إيده كده رجعها ومسى عليها كده وسمى وبارك وتفل فيها عمل كده واتفل ده التفل فعادت أقواهما وأجملهما ده أعظم ده أعظم كان بيحيي الموتى بإذن الله طيب واحد مات عن روحه طلعت بإذن الله يقول كمعجزة للمسيح النبي خد اللي هو أعظم من كده لما اليهود يعزموه ويذبحوا شاة دماغها في حتة وجسمها في حتة ويسلخوه ويكسروه ويشفوها ويشوها ده اتفشفشت وبعد الدراع النبي ياخد منه حتة كده يقول سبحان الله إن هذا الذراع يخبرني بأنه مسموم دي أعظم كل خد دي كمان كل نبي بموته ماتت معجزاته إلا واحد اللي هو مين النبي محمد بس أعظم معجزات النبي إيه القرآن باقية لو لقينا عصاية سيدنا موسى النهاردة تنفعنا في ايه زي اي عصاية تهش بيها على الغنم ده نجيب لك خروفين اشتغل راعي غنم انت او تتعكد عليها او تعملها وقود للشتاء عصاية زي اي عصاية ماتت فيها المعجزة مش كده كل نبي ماتت معجزاته بموته الا النبي محمد أعظم معجزة له باقية إلى ما شاء الله ألا وهي إيه؟ القرآن الكريم يبقى الخارقة إذا كانت لرسول نسميها عن إيه معجزة إذا كانت لإنسان صالح نسميها إيه كرامة قد يجري ربنا كرامة لأوليائه سيدنا عمر واقف على المنبر بيخطب هو بيخطب قطع الكلام وقال يا سارية الجبل الجبل الجبل يصرخ بأعلى صوته بعد كمل الخطبة كان بقى الجيش بقيادة سيدنا سارية ابن محصن كان بيحج الفرس فلما رجع سألوا سارية قال كدنا أن نهزم فسمعنا صوت عمر يقول الجبل الجبل فتحصلنا به فدارت الدائرة عليهم هذه كرامة لعمر كرامة من كرامات الأولياء ونحن نثبت كرامات الأولياء بس من هو الولي عشان أبقى ولي ممكن أبقى ولي يعني ممكن ممكن في طريق نسلكه نبقى أولياء لله ممكن في اه طبعا اللي هو ايه تلتحق بالطريقة الرفاعية تاكل فتة وتقول الله حي تخش مع الشاذلية الأحمدية الخلواتية الدمرداشية البطيخية المهلبية لا ده دول, دول, دول كلهم ضلالية أمال ما هو طريق الولاية اسمع القرآن قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياؤك يا رب كمل الذين آمنوا وكانوا يتقون فطريق الولاية تقوى الله طاعة الله قال الليث بن سعد إمام المصريين في زمانه لو رأيتم رجلا يمشي على الماء ويخالف القرآن والسنة فهذا شيطان طب مشي على المية ده خارقة هل نثبت له ولاية ازاي ده كذاب لا بيعمل بقرآن ولا بسنة لما جه الشافعي مصر رحمه الله سمع كلام الليث ده قال قصر الليث الليث كلامه قصير شوية قصر فيه أما أنا كلام الشافعي أما أنا فأقول لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء ويخالف القرآن والسنة فاعلموا أنه شيطان عشان يقول لك فلان ده ولي تقول له ولي ليه يقول لك بيقف في المولد ويحط سيخ حديد في خده اليمين يطلعه من خده الشمال وما ينزلش نقطة دم ايوه لان مفيش عند اللي خلفوه دم هو ده ولي بقى مرض ايه اسمع دي عب- قبل ما نروح في واحد معموله ضريح في الصعيد اسمه الفرغل يقول لك سيد الفرغل الشعراني صاحب كتاب الطبقات الكبرى اللي هو امبراطور باب الشعريه كتابه ده مليان مصايب بيقول كرامة الفرغل ايه اسمع العجب يقول لك واحد ابتلع التمساح ابنته قبل السد العالي كان النيل بيجي لنا فيه تماسيح المهم راح يعيط للفرغل قال له التمساح بلع بنتي قال له روح في الحتة اللي التمساح بلع بنتك فيها وقل بأمر الفرغل اخرج أيها التمساح الذي ابتلعت ابنتي راح الراجل وقف على الترعة وقال الكلمتين دول فخرج التمساح يمشي والناس يجرون من أمامه كأنه المركب تمساح ضخم جدا زي القارب حتى وصل إلى بيت الفرغل ووقف تمساح مؤدب كده بأكد فخرج الفرغل ودعا بالحداد فقال اخلع له أسنانه تمساح قال له اتفضل يا فندم فتح بقه كده وخلع سنانه كلها قال له الآن أخرجها فخرجت البنت مدهوشة ثم قال الفرغل لا تمسن أحدا بسوء ما دمت حيا قالوا ف- فعاد التمساح إلى النهر وهو يبكي ده بكاء إيه بقى يدمع التماسيح طبعا الكلام ده تقوله بقى في مسجد كده في آه، ناس جهلة يقولوا الله ويهدوا الجامع من الصياح هذا كلام فارغ فارغ الايه وبطيخ ايه يا راجل من هو ولي الله الذي يطيع الله يتقي الله يعمل بالقرآن هل ممكن مبتدع يبقى ولي بأمرة ايه هل ممكن واحد لا يعمل بالقرآن يبقى ولي بأمرة ايه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى الخارقة لو لنبي اسمها ايه معجزة لو لواحد صالح اسمها ايه كرامة طب ممكن خارقة تحصل لواحد كافر ممكن كفتنة لغيره المسيح الدجال في آخر الزمان هيقول السماء أمطري فتمطر واحد يقول له أنت بتدعي أنك رب العالمين يقول له أيوة يقول له طب انا ابويا ميت صحيهولي يصحيه طبعا مش هيصح ابوه على الحقيقة بل الشياطين يتصورون له في صورة الوالد هذه خوارق طب ليه المسيح الدجال سمح له بهذه الخوارق فتنة للناس النبي حذرنا منه وقال وصفه ايه ويعمل ايه ويروح فين و و و يبقى ساعتها يحيى من حي على وعن بينه ويهلك من هلك على وعن بينه خارق زي اللي حصل لمسيلمة الكذاب وهنختم بدي مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة ادعى ان معاه قرآن ايه القرآن بتاعك قال اسمعوا الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وزيل قصير قالوا يا كذاب إن محمدا عندنا تلا الآيات في سورة الفيل تكلم عن تاريخ وذكر عبرة وعظة وأنت ما شغلك من, ما شغلك من الفيل إلا خرطومه الطويل وذيله القصير نشهد إنك لكذاب لكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش موضوع عناد وحسد قالوا أنت نبي بقى قال أنا أنا نبي ومحمد نبي أنا شريكه في النبوة قالوا طيب أدي واحد أعور واحد أعور راح- راح لمسيلمة أعور يعني له عين معيوبة عين سليمة وعين تائب قال له محمد في واحد اسمه قتادة من أصحابه عينه اتقلعت في أحد وردها له ودعا له عادت أقواهما وأجملهما أنا عيني مش مقلعة ولا حاجة بس فيها عيب بس صلحها له قال له طيب هو عمل إيه قال له أبدا مسح عليها وتفل فيها خفت على طول متأكد يا ابني ان هو عمل كده قال له متأكد قال له طب تعال تعال وتفل في العين العوراء ومسح عليها ما الذي حصل اطفئ نور السليمة ده هذه خارقة تفل هنا تحفظي ده خارقة ليه مسيلمة من أولياء الله لا امال ربنا عمل فيه كده ليه عشان يفضحه عشان يكشفه فالميزان يا عباد الله للولاية أن نعرض الناس على القرآن والسنة فإن قالوا بهما وعملوا بهما فهما من أولياء ربنا أيدا بكرامة أيدوا بكرامة أو لم يؤيدوا يبقى صاحبنا بل سيدنا الذي كنا معه في هذه الليلة هو سيدنا ايه سفينة عرفت تلقب بسفينة ليه عرفت اسمه ايه هو مهران وقيل رومان وقيل قيس كنيته ابو عبد الرحمن لقبه سفينة بعد بكرة ان شاء الله لان بكرة الخميس مش كده بكرة اجازة اجازة من انا بالنسبة لي يعني لكن في قيام مش اجازة هنتكلم عن صحابي لقبه ظليل الملائكة من هو ظليل الملائكة حد عارف ها مين سيدنا جبريل سيدنا جبريل ده سيد الملائكة صحابي كناه المسلمون بظليل مش غسول بظليل الملائكة اللي هو مين ها لا من السمع معاذ بن جبل لا لا طب هو ليه ما تدوني 50 جنيه يوم الجمعة تعالوا اشتغلوا اشتغلوا وذاكروا خلاص خلاويش يوم الجمعة ان شاء الله نفتيكم في نقول لكم من هو ظليل الملائكة اسأل الله ان يحشرنا مع سفينة وان يحشرنا مع ام الشهداء وان يحشرنا مع الصديق وأن يحشرنا مع جابر بن عبد الله وأن يحشرنا مع ظليل الملائكة آمين